بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفاضلات الكريمات ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ربنا يسددكم ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا ربنا يستخرج منا ما يرضيه عنا ربنا يقمنا على مراده منا إنه ولي ذلك والقادر عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا شمين ريحة حاجة يا جماعة حد منكم متنسم رائحة العشر من ذي الحجة ولما فصلت العير خلاص يا اخوانا فصلت العير بتاعت عشر ذي الحجة والايام اصبح عليها هذه الايام المباركة اعظم 240 سنة في اعظم 240 ساعة في السنة اصبح بيننا وبينهم خلاص ايام قليلة يوم الخميس الجاي ان شاء الله واحد ذي الحجة يعني هتبدأ عشر ذي الحجة من مغرب الاربعاء يعني بأذان مغرب الاربع اللي جاي تبدأ اول ليلة من الليالي العشر التي اقسم بها الله قال تعالى وليالي العشر جمهور المفسرين انها العشر من ذي الحجة قال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات جمهور المفسرين انها العشر من ذي الحجة قال تعالى واتممناها بعشر المفسرون انها عشر ذي الحجة قال جمهور العلماء على ان عشر ذي الحجة نهارها اعظم عند الله من نهار العشر الاواخر من رمضان وتكلموا في فضل وعظمة الليل فيه كلاهما اخواني واحبابي في الله يعني عايزين نبدأ ننتبه في الدرس بتاع الليلة بالذات لان الدرس بتاع الليلة ده ممكن يمثل بالنسبة للي ربنا هيشرح صدره آه للآيات والأحاديث اللي هنتكلم عنها دلوقتي ممكن يمثل مسار جديد في حياتك يعني ايه مسار جديد في حياتك يعني فاكرين كده أول مرة سمعنا عن رمضان بقى مسار في حياتنا بقى رمضان ده حاجة من قبلها بثلاث شهور يبدأ نبض قلبنا يزيد بقى ونبدأ نفكر هنعمل ايه هنبذل ازاي هنستعد ازاي كيف نستعد رمضان كيف نستقبل رمضان كيف نقتنص رمضان كيف نودع رمضان ماذا بعد رمضان ماذا قبل رمضان خلاص بقى في تعظيم داخلي لهذا الموسم وادراك لقيمته عشر ذي الحجه لازم نكافح يا اخواني لحد ما الدنيا كلها لحد ما امه محمد من مشارق الارض المغاربه باذن الله تدرك يعني ايه عشر ذي الحجه انت عارف يعني ايه الليالي العشر انت عارف يعني ايه عشر ذي الحجه تسونامي العشر تسونامي العشر هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعض الليله باذن الله تسونامي تسونامي ده زلزال رهيب لما بيجي مفيش حاجه هتقف قدامه هو ده المعنى اللي هنتكلم عنه الليله تسونامي العشر عشر ذي الحجه ده زلزال زلزال للقلوب اللي ماتت اللي نامت اللي احبطت اللي يأست اللي اتملت شهوات وشبهات زلزال على القلوب عشان بعد السنين اللي فاتت الصعبة اللي حفرت في قلوبنا كلنا علامات من الأسى والحزن ازاي ان القلوب دي تروق تاني زلزال على الشهوات والشبهات في القلوب تسونامي العشر زلزال على الذنوب ازاي انها تنسف الذنوب من حياتنا ومن صحفنا باذن الله ما تخرجش غير والذنوب واخده تسونامي حداها تسونامي العشر زلزال على الشيطان خدوا بالكم يا جماعه ان في عشر الاواخر من رمضان الشياطين صفدت انما عشر ذي الحجه الشياطين لا تصفد يعني في معركه حقيقيه بيننا وبين الشيطان في الايام القادمه دي باذن الله زلزال على الشيطان زلزال على العجز والكسل زلزال على ضعف الهمة اللي عند الاخوة والاخوات اللي عند الشباب والبنات مش قادر اتوب يا عم الشيخ مش قادر اقوم الليل مش قادرة ان انا اجمع ما بين الدعوة والعبادة مش قادر ان اطلب علم مش قادر الشكاوى كتير والرابط ما بينها كلها كلمة مش قادر زلزال على ضعف الهمة وضعف العزيمة ازاي ان احنا نخرج منها بعزيمة تانية بهمة تانية بوجهة تانية بارادة تانية باذن الله لو استقمنا في الايام دي هتخرج منها انسان تاني عشر ذي الحجة دي صناعة ربانية الانسان اللي هيستقيم فيها هيخرج غير ما دخلها زي ما موسى خرج منها شوف خرج منها بايه شوف ابراهيم خرج منها بايه زي ما هنتكلم تسونامي العشر زلزال على امراض الامه زلزال على اهل الباطل هم اهل الباطل ممكن الموسم ده يزلزلهم ده احنا هنبقى بنعبد ربنا باذن الله هنشوف الزلزال عليهم ازاي زلزال على الفشل يلي رمضان راح عليك يلي رمضان ضاع عليكي يلي المواسم اللي فاتت راحت عليك يلي انت اول مرة تستقبل موسم من مواسم العبادة وحاسس ان في كتير قوي راح عليك حاسس انك اتسبقت حاسس ان في كتير سبقوك حاسس ان صاحبك اللي التزم قبلك بسنة او بسنتين يا هحصله ده ازاي زلزال على الفشل وعلى التأخر تسونامي العشر يا جماعة من فترة في المنصورة هنا راجل يعني يعني رب اسرة معهوش غير 10 جنيه مراته قالت له يعني العيال جعانين هيموتوا من الجوع والراجل فقير جدا انزل هات لنا ازازه زيت وكيلو بطاطس نعمل لهم اي حاجه فالراجل نزل قعد يمشي مش عارف يروح فين هيعمل ايه لو جاب ال10 جنيه الزيت مش هيجيب البطاطس ولو جاب البطاطس مش هيجيب الزيت ولو جاب الزيت والبطاطس هيعمل ايه بكره وهيفطروا منين يعني سبحان الله لما الشيطان يدخل للبني ادم وصل لكبر طلخه فضل يمشي على كبر طلخه يقول الزيت غلي والاكل غلي الدنيا غلت كل حاجه غلت الزيت غلي والسكر غلي وهو ماشي على الكوبري وصل للحظة يأس قام باصص للمية نط من على الكوبري وقع انتحر قتل نفسه عشان 10 جنيه عشان 10 جنيه انتوا عارفين يوم القيامة لو كان ينفع ان الانسان ينتحر كان كام من البشر انتحروا يوم القيامة لو كان ينفع ان الانسان يقتل نفسه لو كانت روح الانسان بايديه كان كام واحد انتحر يوم القيامة ده مش 10 جنيه ده مصير ده مصير جنة ولا نار مصير عايز اقول لك ان يعني ان اللي انتحر عشان 10 جنيه في الدنيا ده لو واحد وقفه وهو لسه بيرمي نفسه من على الكوبري قال له تعال قال له ايه قال له انا عندي ليك عقد عمل عقد عمل اه انا عندي ليك عقد عمل هتشتغل 10 ايام شهر شهرين بمليون جنيه الراجل هيوطي يبوس حذائه الراجل هيوطي يبوس الحساب بتاعه ليه لانه هو ده انقاذ لحياته تخيل بقى احنا ممكن نقف على حسنه يوم القيامه حسنه يوم القيامه طب تعالى بقى عيش بقلبك معايا مع اقوال الصحابه واقوال اكبر علماء السلف في عشر ذي الحجه تفرق معانا قد ايه تخيل واحد في مجاعه يوم القيامه عشان حسنه وواحد جه قال له ياه انت عارف عشر ذي الحجه اللي انت كنت بتضيعها كل سنه انت عارف الليالي العشر اللي انت كنت بتضيعها كل سنه انت عارف ايه انت تعرف ان ابن عباس رضي الله عنه قال ان الحسنه فيها ب 700 ضعف وهو واقف يوم القيامه ايه يعني كانت صفحه القران ب 700 صفحه ده ختمه القران كلها 600 صفحه يعني كان ختمه القران ب 700 ختمه يعني كان قرايه صفحه قران في عشر ذي الحجه اعلى من ثواب ختمه قران براها يا ندمي تعالى انت تعرف ان ابن عمر قال عن عشر ذي الحجه ان عمره في عشر ذي الحجة أحب إلي من عمرة في رمضان عمرة رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها قال عليها أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم شوف ابن عمر بيريد أنه يوصل لك أن الأعمال كانت بتضاع في هذه الأيام قد إيه يعني تخيل التسبيحة اللي بعشر حسنات بقت بسبعة آلاف حسنة كلمة الحمد لله اللي بعشر حسنات بقت بسبعة آلاف حسنة حرف القرآن اللي بعشر حسنات بقى بسبعة آلاف حسنة يا ندمي وتلاقي واحد يجي يجي يقول لك انت تعرف ان ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال لك ان مضاعفة حسنات فرائض عشر ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة فرائض عشر رمضان او رمضان يعني صلاة الظهر في عشر ذي الحجة اعظم في الثواب من صلاة الظهر في رمضان قال لا انت تعرف وان مضاعفة حسنات نوافل عشر ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة حسنات نوافل رمضان يعني قيام الليل في عشر ذي الحجة ممكن يبقى اعلى من قيام الليل في رمضان الا ما كان من ليلة القدر طبعا يعني ختمة القرآن في عشر ذي الحجة اعظم عند الله من ختمة القرآن في رمضان يا راجل ايوه يا حبيبي انا بقول لك جمهور المفسرين وجمهور العلماء انا بقول لك كلام علمي عشان تعرف ان من العلماء من قال ان الصدقة في عشر ذي الحجة اعظم عند الله من الصدقة في رمضان يعني انت بتتعامل مع موسم مفيش فيه هزار يا جماعة يا اخوانا زلزال يا اخوانا تسونامي العشر زلزال طوفان حسنات هيغرق كل السيئات ربنا بعتهولك ربنا بعتهولك اوعى تضيع الفرصة دي اوعى تضيعي الفرصة ديت زلزال العشر يعني تخيل كمان ان قتادة بيقول ان الصيام اليوم في تسع ذي الحجة لان اليوم العاشر اللي هو يوم العيد اللي اول يوم في العيد الكبير ده اليوم العاشر اللي هو اعظمهم ان ما ينفعش يتصام فصيام التسعة ايام اجر اليوم بسنة باجر سنة عبادة يعني يتحط في ميزانك تسع سنين عبادة تسع سنين عبادة يا اخوانا العلماء الامام الاوزاعي قال لك ان اجر عبادة اليوم باجر غزوة في سبيل الله يعني تخرج بعشر غزوات في ميزانك في سبيل الله صدق او لا تصدق ان انت قدامك فرصة ان انت تنجو من كل اهوال الاخرة لو فزت بالعشر ايام دول يعني يعني سبحان الله الواحد لما بيتدبر بيقول يبقى معظم اهل الجنة هيدخلوا بسبب الايام ده ايه بسبب الايام اللي زي رمضان وزي عشر ذي الحجة وبسبب الابتلاءات اللي الناس بتنفر منها وكرهاها والا يا جماعة في حياتنا كلها ذنوب في ذنوب ربنا يعفو عنا باذن الله سبحانه وتعالى تسونامي العشر زلزال في القلوب زلزال في القلوب ازاي العشر ايام دول عايزينهم يبقوا زلزال في قلبي وقلبك وقلبك عايزين يا جماعه قلوبنا تتزلزل عايزين يا جماعه نتعرض لشحنه ايمانيه تزلزل الشهوات والشبهات اللي جوه قلوبنا وتطهر قلوبنا انت قلبك ده مكان معركة مكان معركة بينك وبين الشيطان خد بالك لما الشيطان لما انت بتعصي الشيطان بيضحك عليك في معصية بينكت في قلبك نكتة سوداء يعني ايه نكتة سوداء يعني مستوطنات شيطانية جوه قلبك يعني منطقة محتلة جوه قلبك الشيطان رفع رايته السوداء عليها يعني معسكرات شيطانية الشيطان احتلها جوه قلبك طب والحته اللي من قلبك اللي لسه ما اتحطش فيها النكت السوداء اللي لسه بيضاء ديت الاماكن المحرره اللي لسه الشيطان ما سيطرش عليها يبقى انت عشان تبدا تسترد الحتت اللي اتاخدت من قلبك لازم تعمل ايه لازم الاول تنطلق من الاراضي المحرره ايه الحته اللي لسه سليمه في قلبك ايه العباده اللي لسه حبيبه لقلبك ايه الحته اللي لسه قلبك متعلق بها في العباده ايه قراءه القران قيام الليل الصيام الصدقة انطلق في معركة تحرير قلبك من الحتة السليمة من قلبك من العبادة اللي لسه بتحبها دي اول حاجة هنبدأ بيها في العشر يا جماعة العبادة اللي ربنا حبب قلبك ليها وحببها لقلبك الحاجة اللي بعد كده ان الشيطان له جيوش والشيطان عامل دوريات مستمرة عشان ما يحصلش تحرير للاماكن المحتلة في قلبك وقلبك ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم دوريات مستمرة عشان الاماكن المحتلة لا تحرر تحرر ابدا زي اليهود وهم عاملين دوريات مستمرة في الاراضي المحتلة عشان ما حدش يفكر ان هو يقاوم هذا الاحتلال طب واللي بيحصل ايه الجيوش بتاعتك ايه جيش من غير دبابات هيتهزم حتى لو معاه اقوى سلاح طيران في الدنيا جيش من غير طيران هيتهزم حتى لو معاه اقوى جهاز مشاة في الدنيا العسكري بيحط له خنجر كده في البنطلون بتاعه في جنب البنطلون الخنجر ده قيمته ايه وسط الرشاشات عشان لو حصل التحام بينه وبين جندي من الاعداء الخنجر ده هو اللي بيخلص الموضوع يبقى الخنجر اللي ملوش قيمه في لحظه من اللحظات بيبقى حياه او موت بالنسبه له ده ده اخف سلاح ولكن اخطر سلاح ساعة الالتحام يبقى ساعة الالتحام مع الشيطان ساعة التحام الجيش بتاعك مع جيش الشيطان في عشر ذي الحجة وانت بتحاول تحرر قلبك وانت بتحاول تعمل تسونامي على الشهوات والشبهات اللي الشيطان زرعها في قلبك لازم تاخد بالك من السلاح الخفيف بتاعك اخف سلاح واخطر سلاح ساعة الالتحام هو ايه يا جماعة الذكر الذكر ذكر الله لازم تكمل الاسلحه بتاعتك ما ينفعش انك تنزل وانت الاسلحه بتاعتك ناقصه قلبك ضيق الايمان ولا لا مستعد ولا لا لازم في الخمس ايام اللي قبل عشر ذي الحجه تكمل الاسلحه اللي هتنزل بيها المعركه عشان تقدر تنتصر باذن الله بعد كده كل معركه لها خسائر اوعى الخسائر بتاعتك في معركه تحرير قلبك في عشر ذي الحجه انك تخسر ربنا اخسر الدنيا اخسر اي حاجه اخسر اي شيء الا انك انت تخسر ربنا اوعى تستسلم اوعى ترفع الرايه البيضاء اوعى تقول مشغول يا رب وتخرج من العشره قلبك محتل زي ما هو اوعى تخرج قلبك بعد العشر زي قلبك قبل العشر لازم نخوض المعركة دي يا جماعة دي أكبر معركة هناخدها وكل واحد مننا معاه سلاح الالتحام بتاعه اللي هو ذكر الله فهي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى بعد كده الشيطان هيحاربك وهتفتكر الفرق ما بين عشر ذي الحجة والع... و... ورمضان ايه يا جماعة حد يقدر يقارن ما بين اعظم موسمين عبادة ايه الفرق بين عشر ذي الحجة ورمضان اول حاجة ان رمضان 30 يوم دول 10 ايام يعني رمضان كان يحتمل الفطور الايام دي لا تحتمل الفطور لازم تكون جاهز وقلبك مشحون من قبلها تاني حاجة ان رمضان الشياطين مصفدة فيه فانت ما بتواجهش غير نفسك انما عشر ذي الحجة الشيطان متجنن فيها شقى عمره بيتحرق كله في عشر ايام بالذات يوم عرفة فالشيطان متجنن فيها فانت بتواجه معركة حقيقية فانت لازم تستعد لمواجهة الشيطان لازم تستعد ان يبقى في تسونامي تدمر ابليس تدي الابليس صفعة زي اللي ادم اداها الابليس كده ما فاقش غير بعد الف سنة ما بدأش يضل البشرية غير بعد الف سنة يبقى اذا الشيطان مش هيسكت الشيطان هيحاول ان هو يحتل قلبك قلبك ده عامل زي الحصن الحصن ده له ابواب كتير لو لو لو باب حصن واحد اتفتح العدو هيدخل وهيحتل الحصن كله يبقى مفيش حاجه اسمها ان مفيش مشكلة ان انا اعمل حاجتين واسيب حاجتين اللي انت هتسيبه هيبقى باب مفتوح عدوك هيدخل منه ايه ابواب الحصون بتاعت القلب ورد القرآن بتاعك باب من ابواب الحصون لو اتفتح الشيطان هيدخل منه لو سبت القرآن لو سبت القرآن ذكر الله وورد الذكر بتاعك لو اتفتح الشيطان هيدخل منه تكبيرة الاحرام والصلاة على وقتها باب حصن لو اتفتح الشيطان هيدخل منه خد بالك حصن حصونك كويس قبل عشر ذي الحجة لم اوراقك رتب ورقك رتب بنودك رتب اولوياتك حدد خطتك يا رجاله احنا داخلين معركة بعد خمس ايام داخلين معركة تحرير القلوب من المستوطنات الشيطانية اللي ابليس ملاها بالشهوات والشبهات يا رجالة ابليس محتل قلبك وقلبك ولازم نخوض معركة التحرير ولازم نكون مجهزين اسلحتنا ولازم نفهم ان مفيش معركة من غير تعب مستعدين تتعبهم مستعدين تتعبوا عشان قلوبكم ترجع تاني طهرة نظيفة ليس فيها الا الله خدوا بالكم الشيطان هيحاربك هيحاول يفتح اي باب في الحصن بتاع قلبك عشان يدخل ويحتله اوعى تستسلم معركة يا جماعة مفيش اي مفر من ان احنا نخوضها زلزال تسونامي زلزال على قلبك زلزال على الشهوات والشبهات جوه قلبك عشان كده ربنا بيقول للنبي ها عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك تعرف منين إيه؟ تعرف منين الفتح هيجي على ايد ده ولا على ايد ده ولا على ايد ده تعرف منين ده اللي هيستعمل بكرة في الدعوة ولا ده ولا ده تعرف منين وما يدريك رب الكل اهتم بالكل وما يدريك لعله يزكى او يتذكر بس انا يا رب مش قضيتي الاولى مش مش اخطر حاجة ما بتنامنيش الليل ان هو يتزكى او يتذكر مش اخطر حاجة ان هو يلتزم يا رب وقلبه يتطهر من الشهوات مش اخطر حاجة انه يعبد امال اخطر حاجة يا محمد يا ابن عبد الله انه يشتغل انه يشيل دين يا رب ان دول كلهم يطلعوا بكرة رجالة يشيلوا ثغور الدين يا رب ما تخافش لو نضف من جوه هستعمله في كل حاجة ما تخافش المهم ان قلبه ينضف لو قلبه نضف هستعمله هستعمله يبقى فتنفعه الذكرى اخواني واحبابي في الله اول زلزال في عشر ذي الحجة زلزال القلوب زلزال على قلبي وقلبك اوعى تتوانى ولكنكم فتنتم انفسكم و تربصتم تربصتم التربص انك انت وقفت مستني مش عايز تاخد قرار عارف انك بتنزل وعارفه انك بتنزلي ومش عايز تاخد قرار عارف ان عاطفه هم الدين جواك بردت عارفه ان حزنك على المعاصي اللي انت قعدت بتقع فيها تقع فيها بردت عارفه انك كنت في الاول لو جزء من جسمك بان او قماش النقاب خفيف او عينيكي بانت او شيء من الكحل اللي كنت حطاه امبارح لسه اثاره باقيه في عينيكي لا يمكن تتجنني لو حد لمح فيك اي ملمح النهارده قعدت بتمشي وانت متنازله عن كتير من حجاب امهات المؤمنين ومفيش مشكله في قلبك مفيش حاجه بتجرح قلبك قعدت بتصحى تلاقي الفجر ضاع عليك وما انت زعلان قعدت بتصحى تلاقي الظهر راح عليك وما انت زعلان قعدت بتنزل في الركعه الثالثه ولا الرابعه ولا تلحق الجماعه الثانيه ولا الثالثه وما انت زعلان تربصتم وقفت ما رضيتش تاخد قرار انك لازم تقف مع دينك كانت النتيجه وارتبتم بدات تشك ما عدتش انت الاخ بتاع امبارح اعمل ايه عايز اتربى عايز اوصل لربنا عايز اصلح قلبي كل الكلام ده شكيت فيه كل الكلام ده ما عادش عندك ثوابت ما عادتش دي اهدافك ما عادتش دي طموحاتك لو فضلت ساكت على دينك وهو بينزل لو فضلت ساكت على دينك وهو بينزل انت حرة تسونامي العشر زلزال زلزال على الذنوب يا جماعة زلزال على الذنوب ازاي يا جماعة عبادة واحدة بس اللي هي الصيام وهي مش افضل عبادات العشر الذكر هو افضلها في يوم واحد بس اللي هو عرفة وهو مش افضل ايام العشر يوم النحر افضلها عبادة واحدة بس في يوم واحد بس تكفر ذنوب سنتين لشاب قاعد يعصي ربنا سنتين ليل نهار وبالعبادة دي ربنا يكفر له الذنوب دي ان ربنا قابل سبحانه وتعالى من عنده امال باقي العبادات في باقي الايام ربنا يعمل لنا بيها ايه في ذنوبها زلزال على الذنوب زلزال على الشيطان عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما رؤيا الشيطان اضحر ولا احقر منه يوم عرفة خارج قلبه مولع يوم عرفة ويوم عرفة الليلة اللي بعده على طول ليلة الايه ليلة العيد اكتر ليلتين بيعصى الله فيهم في السنة هم اول ليلتين بعد اكبر موسمين عبادة بعد رمضان وبعد عشر ذي الحجة ليلة العيد الصغير وليلة العيد الكبير عرفات الناس قاعدة في المساجد تعيط وبالليل الشوارع تتقلب مخدرات وخمور ازاي يا جماعة ازاي عايزين المرة دي تبقى تسونامي على الشيطان عايزين المرة دي ندمره عايزين المرة دي نقهره عايزين المرة دي ليلة العيد كلنا ننزل نكلم الناس في الشوارع عن ربنا عايزين في الخمس ايام اللي باقيين قبل عشر ذي الحجة نعرف الدنيا كلها ورق زي ده اهو ها او او اي ورق تاني عن عشر ذي الحجة ننشر في الدنيا كلها ننزل لكل القهاوي وكل النوادي وكل الاماكن نعرف الناس القضية نعرف الناس خطورة القضية دي ورقة عقد عمل بتاعت عشر ذي الحجة وفي ورق غيرها نعرف الناس خطورة القضية يا جماعة الشيطان ان شاء الله ما ينتصرش علينا المرة دي يبقى عشر ذي الحجة ده تسونامي على الشيطان عشر ذي الحجة يبقى زلزال على ضعف العزيمة اللي يعرف قيمة الايام دي يعرف انها تستاهل انك تعرق عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا تعرق يا جماعة اللي هيعرق في الدنيا عشان ربنا ما هوش هيعرق يوم القيامة في ارض المحشر يا جماعة اللي عرقوا يوم القيامة في ارض المحشر لانهم ما عرقوش في الدنيا عشان ربنا وعشان عبادته وعشان دينه لو على قد ما هتعرق في الدنيا عشان طاعته على قد ما, هت... ما... ما... ما العرق بتاعك هيقل يوم القيامة اللي يعرف قيمة عشر ذي الحجة يعرف انها ايام تستاهل دمك مش ايام تستاهل عرقك والله يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ان ثواب العبادة فيها اكبر من ثواب الجهاد قال لهم الا ان يعقر جوادك ويهريق دمك يعقر الجواد الاول واحد على فرس ذبحوا له الفرس بتاعه ما جراش فضل يقاتل وهو فارس بلا جواد لحد ما ذبحوه هو كمان راح منه كل حاجة يملكها في الدنيا ولكن كسب انه في اعلى جنات الخلد في جوار الله في الفردوس الاعلى اللي يعرف قيمه عشر ذي الحجه يعرف انك انت لو انفقت مالك كله فيها والله ما كفايه يا جماعه يا اخوانا من فطر صائما فله مثل اجره الصايم في يوم عادي اجره صيام يوم عادي والصايم في رمضان اجره يوم من رمضان والصايم يوم عرفه اجره تكفير سنتين والصايم في عشر ذي الحجة أجره إن صيام اليوم بأجر عبادة سنة اللي يعرف قيمة عشر ذي الحجة يطلع نص ماله تفطير صايمين في عشر ذي الحجة اللي في, في التسعة الأوائل يعني اللي يعرف القيمة بتاعت الأيام دي يعرف إنها تستاهل إنك تضحي بدمك إنك تضحي إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ده رواية تانية عن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطرة انك انت تخاطر بحياتك عشان تقدر تعبد ربنا في هذه الايام تخاطر لو عبادتك هتحتاج مخاطرة خاطر عشان ثواب عشر ذي الحجة في هذه الايام تسونامي العشر زلزال يا جماعة زلزال على اهل الباطل اللي قاعدين حارقين دمنا بالكلام ضد ثوابت الشريعة في التوك شو واحنا مش عارفين نرد يعني بس ما يفتكروش ان ربنا مش قادر عليهم ربنا قادر عليهم وهتشوفوا ان ربنا قادر عليهم وهنشوف كلنا ها آه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اعلى ما في خلقكم اركبوه ان عاملون هنشتغل في الدعوه بس احنا امكانياتنا الاعلاميه اكبر منكم مليون مره ماشي انتظروا ان منتظرون احنا مش قادرين نعمل لكم حاجه بس موقنين ان ربنا لا يمكن هيسيب الوضع كده ابدا لا يمكن عشر ذي الحجة صفعة على وجه أهل الباطل إمتى لما نشتغل في الدعوة في الخمس أيام اللي جايين عشان هقول لكم البرنامج بتاعنا في العشر إن شاء الله بإذن الله في آخر الدرس النهاردة هقول لكم على البرنامج اللي هنعمله مع بعض في عشر ذي الحجة إن شاء الله بإذن الله هقول لكم على برنامج تسونامي العشر بقى اللي هنطبقه مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى رجال ونساء بإذن الله سبحانه وتعالى بحيث إن لعل ربنا يجعلها فتح علينا يا جماعة فتح والكلام ده يتحقق ومعركة تحرير القلب التم والتسونامي اللي يهدم الذنوب نخرج كيوم ولدتنا امهاتنا والشيطان ياخد حته صفعه يفضل وارم لحد السنة الجاية لعل لعل يا اخوانا العزيمة بتاعتك تتغير في الايام دي لعل امراض الامة لعل الناس لما ربنا يأذن كده الخمس ايام الجايين كلنا نجتهد في الدعوة ونجتهد في الاعلان عن هذه الايام ونجتهد لان لو واحد خد الورقة دي وطبقها في ميزانك كل الثواب اللي قلناه الغزوات وعبادة السنة في اليوم والسبعمائة ضعف في ميزانك كل كلمة هتتطبق في الورقة دي في ميزانك اوعى تتكسف اوعى تضيع مصلحتك عايزين الشباب اللي معانا على النت والبنات اللي معانا على النت والاخوات اللي معانا تحت والشباب انتوا ربنا يبارك فيكم عايزين نقاتل بكل السبل عشان أمة محمد في الكرة الأرضية تعرف يعني عشر ذي الحجة اللي يعرف يجيب الورق ويوزعه يوزعه اللي يعرف يعمل ورقة يعملها اللي يعرف ينزل يتكلم يتكلم اللي يعرف يجيب سي دي عن درس عنها ويوزعه يوزعه اللي تعرف تترجم بأي لغة في العالم وتنشر الكلام ده في, في, في المواقع الأجنبية تنشر يا اخوانا عايزين تسونامي تسونامي على أمراض الأمة تسونامي على اهل الباطل تقدروا تبقوا تسونامي تقدروا تبقوا زلزال تقدروا تحولوا هذا الموسم الى زلزال في قلب اهل الباطل زلزال على الفشل والاحباط يا اللي راح منك رمضان يا اللي ما عبدتيش ربنا في رمضان يا اللي نمت في اكتر ليلة كل الناس قالت انها ليلة القدر يا اللي قلبك مقهور على رمضان جالك فرصة تعوض كل حاجة جالك فرصة تبدأ من جديد بداية مع ربنا أخطر ما تكون جالك فرصة تبقى ملياردير من أولها عارفين التاجر اللي لسه نازل السوق ولسه في أول صفقة كسب 70 80 مليون جنيه هو ده اللي لسه ملتزم امبارح ودخل على 10 ذي الحجة لو استثمرها صح هيبقى عامل زي التاجر اللي خبط الخبطة الكبيرة من أولها الموضوع كبير يا إخواني في الله الموضوع كبير عشان كده أنا عايز دلوقتي أقول لكم يعني يعني عايزين نقف وقفات يا جماعه اول وقفه انت عارف يعني ايه 10 ذي الحجه انا قاعد اقول لك تسونامي وزلزال انت عارف يعني ايه 10 ذي الحجه انت عارف يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول والفجر وليال عشر يعني ايه ليالي عشر يعني ايه ليالي عشر ربنا العظيم لا يقسم الا بعظيم يعني تلاقي الراجل يقول لك يعني انا مش بقول يا صح ولا غلط بس بقول لك يعني الناس بتعمل ايه يقول لك وحياه ابني وعينيا ده همت وبصري وحياة ولادي اللي ما بترجاش في الدنيا غيره مثلا يعني ايه قصده ايه قصده انه بيحلف باغلى حاجة عنده يبقى الانسان لما بيحلف بيحلف باغلى حاجة عنده ولله المثل الاعلى يبقى دي اغلى موسم عبادة عند الله سبحانه وتعالى ربنا لما اقسم اقسم باعظم مخلوقات السماوات ولما اقسم اقسم باعظم اماكن مكة فلما اقسم بزمن يبقى ده اعظم زمن عشر ذي الحجة يا اخوانا جمهور العلماء ان نهار عشر ذي الحجة اعظم عند الله من نهار رمضان ولكن اختلفوا في الليل ناس قال الاتنين قالوا ان الاتنين فظاع احسن في ناس يقول لك الليل بتاع عشر ذي الحجة اقل من رمضان ملوش فضيلة ملوش فضيلة مين يا ابني ده ربنا قال ولا لين عشر وجمهور المفسرين انهم عشر ذي الحجة يا ابني انت انت بتهزر يا ابني اتق الله يا ابني يعني يعني يا جماعه نحرر المسائل زي يقول لك النبي ما صامهمش في كل السنين يا ابني بس بالراحه ما النبي ما صلاش تراويح ما النبي ما رضاش يصلي التراويح عشان ما تفرضش النبي ما صامهمش عشان ما تفرضش العلماء قال لك لعله خاف ان تفرض يا ابني بس بالراحه ثم النبي صام او ما صامش اختلف فيها العلماء انما هم صيامهم له اجر عظيم ولا لا لم يختلف فيها عالم يعني انا عايز اقول لك انا عايز اقول لك ان ان عايزين يا جماعه ما يعني ما نعرض الدين للناس بصورة ترغب الناس فيه وليال عاشر العلماء قالوا ان النهار ده حاجه ما حصلتش طب والليل حاجه ما حصلتش برضه بس هم اختلفوا بقى ليله القدر الاعظم العشر اواخر رمضان ولا دول اللي اعظم اختلفوا في دي هو ممكن حاجه تبقى اعظم من ليله القدر ممكن ليله القدر بكام ضعف ستين الف ضعف ممكن حاجه تبقى اعظم من ليله القدر اه الحرم المكي مئة الف ضعف العمل الصالح بمئة ألف ضعف فاختلفوا هو عشر ذي الحجة هتبقى أعظم ولا عشر رمضان الآخر هتبقى أعظم وكلاهما عظيم يبقى الأعظم الليل ولا النهار في عشر ذي الحجة النهار صح ومع ذلك لما ربنا أقسم أقسم بإيه بالليل إذا كان ربنا أقسم بالأقل يبقى الأعلى إيه بقى إذا كان الأقل عظيم لدرجة إن ربنا أقسم بيه امال الاعلى يبقى درجته عند ربنا ايه بقى طب ليه ربنا اقسم بالليالي لان هذه الايام ايام فتح من الله لن يفتح فيها الا للي وقف قبل الفجر يقول يا رب عني وافتح عليا كانك لازم اللي ملوش ليل ملوش نهار لازم تبدا من بالليل تقول يا رب افتح عليا بالنهار كان الموضوع خطير يا جماعه كان الموضوع كبير يا جماعه وليال عشر وليال عشر بتقول لك انوي بصدق انوي بصدق انت قبل ما تلتزم كانت الساعة 2 بالليل والدنيا بتشتي تلج وعلبة السجاير بتاعتك خلصت كنت بتعمل ايه حد يقدر يقول لي كان بيعمل ايه كنت بتنزل في عز الضلمة وفي عز الليل وفي عز التلج تجيب علبة السجاير في حين ان صلاة الفجر في عز نسيم الصيف ما تنزلش تجيبها طب انت تعبت عشان المعصية اتعب عشان الطاعة الشاب اللي عايز يجيب قرش حشيش بيعمل ايه بيموت نفسه وبيدخل في حوارات يعني فزع نفسه عشان حتة مخدرات اذا كان العاصي بيتعب عشان المعصية كل التعب ده اتعب انت عشان الطاعة الولد اللي عايز يكلم بنت بيعمل ايه استناه على باب الجامعة ويعمل شلبازات ويروح يأجر عربية ويقف ويعمل الناب بتاعته وهو بيلعب دبل كيك قدامها ينزل رقبته تتكسر يتجبس ثلاث شهور فيها فداها مش مهم يخرج برضه يدور عليها عشان بنت طب عشان الجنة تعمل ايه بقى عشان الجنة تعملي ايه يبقى وليال عشر بتقولك انوي بصدق وليال عشر بتقولك صدقي ربنا صدق ربنا لما ربنا قال لموسى القاها يا موسى موسى ما جادلش القاها رغم ان يعني القاها ليه يا رب وانا بنتفع بيها بقت كل مشاكل حياته حلها في العصايه اتشقلوا البحر الاحمر بالعصايه لما ربنا سبحانه وتعالى قال له القاها والقاه صدق ربنا لما ربنا اقسم بالليالي العشر يبقى فعلا ده امر عظيم صدق انها امر عظيم واستعد ليها اوعى حاجه تشغلك عن العباده فيها وليال عشر بتقول لك اوعى شيء يعطلك عن العباده فيها يا اخوانا ورجل دعته امراه ذات ايه منصب وايه وشمال فإن فقال إن إيه أخاف الله مالي يقرأ الحديث ده يتقاله إنها واحدة دعته للزنا في قول من أقوال العلماء إنها واحدة دعته للزواج قال لا أمال مش عايز ليه خايف جوازة زي ديت عايزة تفرغ واحدة مرفهة وغنية وجميلة عايزة واحد يعيشها شبابها لا يا عم أنا عايز أتجوز واحدة أنا وهي نتعكس على بعض الباب الفردوس الأعلى بإذن الله يعني ساب الحلال عشان ربنا أنت مش عايز تسيب الحرام عشان ربنا يا إخوانا اوعى واحد منكم يقول اصل انا عندي مشكله مش فاضل 10 ذي الحجه واحده تقول نص دقيقه بس واحده تقول اصل انا عندي هموم مش هقدر اركز في العباده فيهم واحد يقول اصل انا عندي مسؤوليات مش هقدر يا ابني احنا عاملين يا امه محمد عاملين يا اخوه ويا اخوات زي بالظبط واحد دخل مكان زي المسجد ده لقى كله مجوهرات الجوهرة الواحدة تصرف عليه هو وولاده وأحفاده مدى الحياة قالوا له نص ساعة والباب هيتقفل الراجل ده يمسك المحمول يلاقي رسالة واتس جاياله يفتح يشوفها ايه يمسك المحمول يلاقي رسالة جاياله على المسنجر ولا على التليجرام يفتح يبقى مجنون يمسك المحمول كده يقول انا كان عندي مشكلة اما اتكلم مع واحد افضفض معاه يبقى مجنون يا ابني ده هي نص ساعة هي نص ساعة يا ابني هم عشر ايام مش وقت انك تفكر في هموم مش وقت مشاكل الغي كل التفكير من ذهنك واقبل على الله ولا تخف علشان تكسب اعظم 240 ساعة في السنة كلها من مغرب يوم الاربع اللي جاي لمغرب يوم السبت اللي هو اول يوم العيد لغروب شمس اول يوم العيد عشر ايام تلك عشرة كاملة عشر ايام وليال عشر بتقول لك ان الموضوع كبير والموضوع عظيم والموضوع خطير انت عارف يعني ايه عشر ذي الحجة ونكمل بعد الأذان إن شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني شبابنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا جماعة معلش أنا آسف أنا ممكن أكون بتكلم بسرعة النهاردة بس فعلا يعني إيه أنا يعني عايزين نوصل رسالة يا جماعة أنت عارف يعني إيه عشر ذي الحجة حد منكم بدأ يلقط يا جماعة أنت عارف مكاسبك لو جاهدت في العبادة فيها يا اخوانا الايام دي بتوصلك لحب الله الايام دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام ما من ما تدورش حصريا ما من ايام العمل الصالح العبادة والصلاة والصوم والقرآن والذكر العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام احب يعني الايام دي اكتر ايام ربنا بيحبها يبقى مش هيعبدوا فيها غير اكتر ناس ربنا بيحبهم عايزه تعرفي ربنا بيحبك ولا لا عايز تعرف مقامك عند ربنا ايه شوف ربنا هيستعملك في عبادته في الايام دي ولا لا اللهم بحبك لي اغفر لي قال لها لا اللهم بحب بحبي لك قالت له لا لولا حبه لي لما اقامني وانامك عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا شوف ربنا هيقومك في الايام دي ولا لا شوفي ربنا هيقومك ويعينك في الايام دي ولا لا يبقى اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله الجهاد الجهاد يا رسول الله اللي انت قلت للراجل لو دخلت بيتك قعدت تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر مش هتحصل ثواب الجهاد قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله الجهاد انت قلت فيه 100 درجه في الجنه للمجاهدين يطلع فوقهم كلهم يا رسول الله انت قلت ان الجهاد ذروه سلام الاسلام والايام دي تطلعك لذروه سلام الاسلام يا رسول الله ده حنظله خد الفردوس الاعلى بجهاد ساعه ده حارثه خد الفردوس الاعلى بجهاد ساعه ده سيدنا جعفر خد الفردوس الاعلى بجهاد يوم يا رسول الله وهذه الايام ترفعك فوق الجهاد في سبيل الله يبقى معناها جاهد بقى في الايام دي معناها ان الايام دي ايام تعب لانك هتاخد ثواب المجاهد وازيد بالصلاة والصوم يبقى لازم تجهد نفسك في العبادة في هذه الايام يا جماعة حديث خطير جدا النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال لك ما من عمل ما من ما من زي برضو الحديث اللي قبله ما من ما تدورش ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى الحديث ده حللك أكبر مشكلتين في الدار الآخرة أكبر مشكلتين أزكى عند الله يعني إيه يعني لما صحيفتك تعرض على الله أكتر عمل ربنا يحبك بسببه اكتر عمل ربنا يرضى عنك ويعفو عنك بسببه اكتر عمل ربنا يفتح عليك ويصطفيك ويختارك بسببه يبقى دي قضية العرض على الله طب امال اعظم اجرة يعني اكتر حاجة تتقل في الميزان وتكقل ميزانك وتخليك تطلع في الجنة يبقى الحديث حل اخطر مشكلتين في الدار الاخرة العرض على الله والميزان يبقى عشر ذي الحجة بتخلص لك موضوع العرض على الله والميزان بإذن الله وحده يبقى انت عارف المكاسب اللي انت هتجنيها لو جاهدت في العبادة في هذه الأيام انت عارف الأيام دي بترفعك عند ربنا قد ايه لذروة سلام الإسلام لفوق المئة درجة بتاعت المجاهدين بإذن الله ربنا قبلك وفتح عليك فيها فتحا مبينا من الآيات اللي بتهز قلب الواحد قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج اللهم ارزقنا الحج يا رب اللهم ارزقنا حجا مبرورا طيبا مباركا فيه يسيرا سهلا مثمرا متقبلا يا رب العالمين في سورة الحج ويذكر اسم الله في ايام ايه ها في ايام ايه ايه هو ايه اخوان ما هو في معلومات ومعدودات مع لومات معلومات بتاعت سورة الحج اللي هي ايام ايه على قول جمهور المفسرين عشر ذي الحجة ويذكروا اسم الله ويذكروا مضارع مستمر ما يبطلش ذكر اسم الله مش يذكر الله يعني ارتباطك بالاسماء الحسنى في الايام دي في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها كان الضمير الاول للغائب يذكره ربنا بيتكلم عن حد انما الوقت ربنا بيكلمك مباشرة فكلوا ازاي انت بعد العبادة في الايام دي ارتقيت لان يكلمك الله ارتقيت للخ... لمقام الخطاب المباشر مع الله زي سيدنا موسى لما عبد ربنا واتممناها بعشر ربنا كلمه بعدها يبقى شفت الايام دي بترفعك عند ربنا قد ايه شفت الايام دي بتعلم مقامك عند ربنا قد ايه انت عارف الصالحين عملوا فيها ايه سيدنا ابراهيم حط السكينه على رقبه ابنه في الايام دي سيدنا ابراهيم نحت في صخور الجبال عشان يبني الكعبه في الايام دي سيدنا سيدنا موسى امتنع عن الطعام والشراب في الايام دي ضحوا بكل حاجه عشان ربنا في الايام دي دي ايام التضحيه يا جماعه اللحظة اللي ابراهيم حط السكينة على رقبة اسماعيل فيها هي اللي ربنا خلاها العيد الكبير بتاعتنا هو اللي ربنا خلاها العيد بتاعنا دي الايام اللي ربنا ادى التوراة فيها لموسى دي الايام اللي ربنا كمل لنا الدين فيها اليوم اكملت لكم دينكم انت عارف ربنا عمل للصالحين فيها ايه ايام النفحات والكرامات والعطاءات يوم الحج الاكبر اعطاء التوراة لموسى الايام التي كلم الله فيها موسى الايام التي فدى الله فيها اسماعيل بذبح بذبح عظيم الايام التي اكمل الله لنا فيها الدين اليوم اكملت لكم دينكم يعني انا عايز اقول لك ان لازم نعرف يعني عشر ذي الحجة لازم نعرف قيمة هذه الايام انا طبعا اذان العشاء جه مفاجأة بالنسبة لي لم اكن متخيلة انا كنت متوقع ان اذان العشاء يعني يعني فانا دلوقتي بحاول اجري اجري كده اعدي اسيب اسيب اسيب اسيب والا يا جماعة فانا بسيب كنوز بسيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام افضل ايام الدنيا العشر افضل ايام الدنيا انت انت يعني بص انت مركز معايا انت سامعه النبي عليه الصلاه بيقول لك ايه افضل ايام الدنيا العشر ايه ده انت عارف يعني ايه افضل يعني اكتر ايام ربنا يفضلك عن غيرك بسبب العباده فيها ولقد اتينا داود منا فضلا ربنا فضله عن غيره بسبب العباده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يبقى لو عبدت ربنا في افضل ايام الدنيا ربنا يفضلك عن سائر العباد يبقى انت عارف يعني ايه عشر ذي الحجه انت عارف يعني ايه افضل ايام الدنيا العشر انت عارف يعني ايه ان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل الصالح فيها من هذه الايام فاكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اكثروا كي نسبحك كثيرا ده انت بتقتدي بالانبياء ده انت بدأ يتقالك الكلمات التي قالها الانبياء وهم يسألون الله ويعبدون الله الايام دي بترفعك لافق مهول افضل ايام الدنيا في تكفير السيئات افضل ايام الدنيا في العهد وتجديد العهد مع الله افضل ايام الدنيا في مضاعفة الحسنات ركزوا يا جماعة كلمة ابن عباس ان الحسنة ب 700 ضعف ده كلام مش سهل يا اخوانا ان المصحف قريت المصحف ده 700 مرة في 10 ايام يتحط 700 ختمه في ميزانك انت انت متخيل ده معناه ايه لما ابن عمر يقول لك ان العمره في الايام دي احب اليها من العمره في رمضان في رمضان اللي في البخاري كحجه باجر حجه وفي غيره حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه ده الايام دي المضاعفه فيها ايه اللي الاوزاعي بيقول لك ان عبدت اليوم باجر غزوه اللي قتاده بيقول لك ان صيام اليوم باجر سنه عباده ده صيامه امال ذكره امال لما تقعد كده من الفجر لتمانية تسعة عشر الصبح كده قاعد تسبح وتصلي على النبي وتكبر وتقلل امال ده بايه بعد كده تنام لك ساعتين ثلاثة كده وتصحى الظهر بقى تصحى الظهر بقى ايه قاعد لك خدوا بالكم ان الطلبة الوقت لسه ما دخلوش الدراسة والناس اللي معانا اللي عندهم شغل ربنا يعينهم ممكن الساعتين اللي هيعرفوا يوفروهم في اليوم في النهار ربنا يتقبلهم منهم كانهم يوم كامل الطالب اللي عنده مذاكره وامتحانات ممكن الساعتين اللي يعرف يوفرهم بالنهار ربنا يتقبله منهم كانه يوم كامل لان ربنا يعلم ظروف كل واحد ما انما ما حدش له عذر الاخت الحائض طب امسك المصحف ازاي بحائل بحائل ويجوز ان تذكري الله ليل نهار الذكر ماله ويجوز ان ترتلي القران من حفظك ويجوز ان حد يعمل لك المصحف كده حتى من بعيد على حامل وتقرأي بما شئتي وتقلبي الصفحة من خلال الجوانتي يعني يعني انت يعني اذا يا جماعة الفرصة مفتوحة للجميع والفرصة سانحة للجميع مفيش حد له عذر هم 240 ساعة هيتفتح باب المضاعفة ويتقفل تاني انت حر واحد شغال عند واحد قال له مرتبك في الشهر 1000 جنيه بس في 10 ايام في السنه مرتبك في اليوم مليون جنيه ايه هي كده ما هو ده اللي بيحصل مرتبك في اليوم مليون جنيه فالراجل مستني ال 10 ايام دول لانهم دول نقله العمر كله مستني ال 10 ايام دول لان دول قفزه العمر كله ده دول اللي هيطلعوا على وش الدنيا او بالظبط كده انت بتتعامل بالحر... بالحسنه ب 10 امثالها جيت هنا اتعاملت بمضاعفات بقى لا يدري مداها الا الله سبحانه وتعالى نقله عمرك كله نقل وتعويضة ذنوب عمرك كله انتوا عارفين 10 ذي الحج عاملين زي ايه عاملين زي واحد في اخر ربع ساعه في لجنه الامتحان جاله فرصة هو مش مجاوب حاجة جاله امل جديد انه ممكن يطلع من الاوائل ازاي خلاص السنة بتخلص يا جماعة ذو الحجة ده اخر شهر في السنة اصلا بعد كده تبدأ سنة جديدة كل سنة انت طيب ها آه يعني في اخر السنة عندك فرصة انك انت تحصل كل الطقس اللي فاتك كرم من ربنا كرم من ربنا وفتح من ربنا ومدد من ربنا سبحانه وتعالى هنعمل ايه في هذه الايام هنعمل ايه في الايام اللي الصيام اليوم فيها باجر سنه هنعمل ايه في الايام اللي عبادة اليوم فيها باجر غزوة في سبيل الله هنعمل ايه في الايام اللي مضاعفة حسنات فرائضها ونوافلها اعظم من مضاعفة حسنات فرائض ونوافل رمضان هنعمل ايه في الايام اللي الارقام بتتضرب بالسبعميات المضاعفات بالسبعميات فيها هنعمل ايه في الايام اللي عبادة واحدة في يوم واحد تكفر ذنوب سنتين فما بالك بباقي العبادات عشان كده العلماء قال لك في عرفات بالذات قال لك التعريف بالامصار زي الامام احمد بن حنبل وغيره لما سئل عن هذا الامر التعريف بالامصار ده جماهير العلماء يعني يعني جمهره عظيمه من العلماء مش اقصد الجمهور بلفظ الجمهور انما جمهره عظيمه من الصحابه والسلف والعلماء قال لك ايه قال لك يوم عرفه ده تنزل تعريف بالامصار قال لك يعني التعريف قال لك التعريف يعني تقليد اهل عرفه ويعني ايه بالامصار قال لك يعني انا واحد في مصر او في العراق او في الشام مش عارف اروح احج اعمل ايه انزل اعتكف في يوم عرفه في المسجد كانك بالظبط في عرفات قال لك ليه قال لك قلدهم لعل ربنا يقبلك زي ما قابلهم قلد ما يعني ربنا كريم ربنا كريم فيعني يعني هذا امر عظيم يا اخواني في الله واحنا داخلين عليه طيب نعمل ايه إيه إيه إيه انا عندي شبهه يا عم الشيخ ايه يا حبيبي الشبهه ايه الصيام بدعه في هذه الايام نعم بدعه يعني يعني مش فاهم يعني يعني هو يعني بدع ازاي يعني ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ادى ليه انه صام في حديث صحيح انه صام وحديث صحيح انه ما صامش يبقى معناه انه صام وما صامش معناه انه اخذ وترك طب ليه ما هو النبي ترك التراويح خشيه ان تفرض يا ابني ما هو لو الامه كلها صامتها كانت فرضت او كان غالبا ممكن تفرض تاني حاجه ان النبي كان بيستقبل الوفود في في من بعد فتح مكه يبقى النبي كان مشغول مش معقوله وفد جاي اقول له معلش اصل انا صايم الناس تتعقد من الدين من اولها لازم نوري لهم يسر الدين ونكرمهم ونلطفهم وناخد وند معاهم لانها دعوه للاسلام لجزيره العرب كلها ثم مين قال لك النبي ما صامش ما هو ثبت بالحديث الصحيح انه صام التسعه من ذي الحجه عليه الصلاه والسلام يبقى يبقى الخلاف اللي بين العلماء يا جماعه مش ان الصيام فيهم مستحب ولا لا الخلاف النبي صام ولا ما صامش عرفتوا الفرق زي اللي يجي يقول لك رجب لم يثبت فيه اي فضيله مين اللي قال الكلام ده امال ربنا كلامه عن الاشهر الحرم ايه ورجب الفرض شهر من الاشهر الحرم ايه يعني قصدك لم يثبت فيه اي عباده مخصوصه انما عبادات رجب هي الصيام والقيام العادي بتاعت الدنيا كلها يعني يا اخوانا يعني ندي يعني نقول اللفظ لا يوهم للي قدامك ان الموضوع ملوش قيمه ملوش قيمه الصيام واحد هيقول لك طيب الليل ملوش قيمه برضه ليه يا ابني او ما العلماء قال لك النهار يا ابني ده ربنا قال وليال عشر ده ربنا اقسم بالليل يبقى ازاي تهمله واحد تاني هيقول لك طب انا هقدر اقعد بقى اعبد ربنا من الفجر للمغرب ما انت هتريح في النص طب يا ابني ما تصابر يا حبيبي ده ده ده, ده نظام العشر ذي الحجه بالثانيه يا ابني ده الثانيه ترفعك رفع عند ربنا اصبر عشان كده احنا عاملين مشروع يا جماعه باذن الله هيتناسب حتى مع المشغولين حتى مع اللي عندهم امتحانات حتى مع اللي عندهم سائر الظروف ان شاء الله باذن الله هنبقى هنا في مسجد الجماعه الشرعيه في عشر ذي الحجه من اول واحد ذو الحجه لحد يوم عرفات باذن الله ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين من امتى لامتى هنبقى موجودين من اول الفجر يعني انا بالنسبه لك بالنسبه لي بقول لك البرنامج اللي انا هعمله ان شاء الله باذن الله انت بقى عايز تيجي تشاركنا تعالى تعالى طول الوقت لا انا عندي ظروف تعالى في الوقت اللي يناسبك انا ينفع اجي من الدور العصر اهلا وسهلا انا ينفع اجي معاكم العصر المغرب تشرف انا ينفع اجي من الفجر للظهر اهلا اهلا اهلنين على راحتك انا جاي كله يلا حبيب قلب الله يعينك نشجع بعض ونحاول ان شاء الله ان احنا نشد مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى ده اعتكاف لا مش اعتكاف لان احنا هنمشي قبل المغرب قبل المغرب بتلت ساعة ان شاء الله باذن الله كله هيمشي خلاص كله بقى يروح يفطر في بيته او لو عندنا افطار في مكان من الاماكن يعني يعني يعني مسجد من المساجد عمل افطار جماعي يبقى هنروح ايه نفطر وندي الكلمه بتاعه الافطار في هذا المكان انما اللي عندي انا ماليش دعوه من اول المغرب يحصل ايه ده كل واحد بقى له جدوله فيها انما لحد قبل المغرب بتلت ساعه ان شاء الله باذن الله من من الفجر او من قبل الفجر كمان بساعه يعني اللي عايز يجي يلحق قيام الليل قبل الفجر بنص ساعه او بساعه الا ربع او بساعه المسجد بيفتح من قبل الفجر بساعه ده نظام الطبيعه اصلا في المسجد يعني ده اعتكاف لا هنمشي وهنروح من قبل المغرب وهناكل في بيوتنا وهنروح بيوتنا والمتزوج يمكن ان يجامع زوجته بالليل انا بقول الكلام ده ليه يعني بقول لك مش اعتكاف خالص مش اعتكاف نهائي امال ايه ده يعني اجتهاد بتشجيع مع بعض يعني هنصلي مع بعض قيام ليل جماعي لا مفيش امال هنيجي قبل الفجر بساعه نعمل ايه كل واحد ياخد ركن ويصلي امال جايين ليه نشجع بعض نشجع بعض نسخن بعض نجتهد مع بعض انما لا في قيام جماعي ولا في امال هي ايه ناس قاعده في بيت ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد توطن قاعد بقى في المسجد للصلاة والذكر زي ما احنا ان شاء الله ناويين في عشر ذي الحجة الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليه كانك انت كنت مسافر في دار الغربه بتاعت الدنيا ورجعت توطن بقى رجعت وطنك اللي هو المساجد تعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها فشوف بقى فرح ربنا بيك شوف بقى كرم ربنا معاك يبقى احنا عايزين ننال الثواب ده انما له اعتكاف وله صلاه جماعيه فخمان ولا مو فخمان فخمان اصل في ناس هنا ال... يعني بص هيخرج بره يقول لك الحقوا يا اخوانا ده يعني صيام عشر ذي الحجه بدعه وهم بيقولوا نصوم والليل لم يثبت فيه اي فضيله وبيقول لك هنصلي بالليل كمان من زي مزيد من البدع على البدع بقى اه و... و... والمكس في المسجد بدعه بدعه منكره وضلاله وبيقول لك هنقعد في المسجد الحقوا يا اخوانا فانتوا يعني يا رب فهمنا يا رب يا رب فهمنا وفهم الاخوه والاخوات يا رب يا رب فهمنا يبقى اذا يا اخواني في الله ما هو الا تعاون على البر والتقوى اللي عايز يجي الفجر يجي اللي عايز يجي الظهر يجي اللي عايز يجي العصر يجي وايه يعني وحتى ما يعني يعني ما فيش افطار مع بعض اللهم الا نحاول بقى ان الجمعه بتاعت عرفات طبعا هتبقى هنا يعني عرفات ده اعتكاف ان شاء الله هنا والافطار مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله والجمعه اللي هي هتبقى 2 ذو الحجه الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله برضه غالبا هيبقى الافطار هنا بس مش عارف بقى مين اللي يدفع الافطار الشيخ جمال هنا الشيخ جمال موجود ولا هربان ولا ايه الشيخ جمال هرب حد يا جماعه يبص عليه كده الشيخ محمد مفيش هنا رجال اعمال يا جماعه فين في كرم اهو يا كرم الله مفيش هنا يا جماعه حد يقول لك انا شايل افطار الجمعه الجايه مثلا يبقى ايه شوف التليفون اللي بيرن مفيش حد يقول لك انا شايل افطار الجمعه الجايه مثلا عموما اللي عايز يشيل افطار الجمعه الجايه والله انا لو معي اقسم بالله ملايين الدنيا ما تركت انسان والله يفطر باذن الله والله اعلم يعني بالنوايا ده ما اظنه والله هو الذي يعلم والله حسيب الجمال ما تركت انسان يفطر في عشر ذي الحجه ولا في رمضان على حسابه ولا سبت حد يدفع يا راجل ده ده بيقول لك اليوم بسنه عباده يا راجل يعني من فطر صائما فله مش مثل اجر يعني كل واحد بتاخد عليه سنه ده ايه ده في حد معاه فلوس يضيع الفرصه ديت يعني يعني فطبعا يا اخواني في الله ان شاء الله باذن الله انا عارف ان انتوا كلكم مليونيرات وعارف ان انتوا كلكم ما شاء الله يعني ايه نايمين على خميره محترمه فان شاء الله باذن الله بعد ال بعد ال ال ال الدرس اللي احنا فيه اللي عايز يتبرع بحاجه يجي يقول لي يقول لي بس مبلغ كذا ورقم كذا بس رقم تليفوني كذا ومبلغ كذا السلام عليكم وعليكم السلام في ثانيه كده خلاص نلم بس كده فلوس بحيث ان الجمعه الجايه نفطر مع بعض هنا والجمعه اللي بعدها بتاعت عرفه نفطر مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله آه آه آه طب البرنامج داخلين هيبقى ايه الفجر ان شاء الله هنحرص ان احنا كل يوم ناخد عشر ايات من سورة وبعد كده نعمل مقرأة في حفظ وتلاوة هذه الايات بحيث ان احنا نبدأ بفهم القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتجويد القرآن تخيل انت كده الجلسة ديت لما اتعملت كان لها نجاح كبير جدا يبقى انت على نهاية العشر تبقى خلصت الصورة باذن الله سبحانه وتعالى خلاص فهم وحفظ وتجويد وكل حاجة وبعد كده من الضحى ذكر محدش يدعى بحد حدش يبص لحد دي مش ايام ننشغل فيها ببعض كل واحد مع نفسه لا عايز ينام ينام واللي عايز يسكر يسكر طب وبعد الظهر برضه ذكر العصر باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى في كلمه آه، آه، بعنوان ذوق طعم الايمان تعالى بقى ذوق طعم الذكر ذوق طعم التسبيح ذوق طعم الاستغفار ذوق طعم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ذوق طعم القران ذوق طعم الصيام ذوق طعم الصدقه نذوق طعم العبادات ويبقى في جلسه قرانيه كده بعد العصر بسيطه ناخد مجموعه من الايات نتدارس فيها مره ناخد سوره الفجر مثلا نتكلم عن المعاني المهوله اللي فيها مره ناخد مثلا ايات ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم نبدا نتبنى في القران شويه خلاص يا اخواني وقبل المغرب بتلت ساعه ان شاء الله نترك بعض طيب خلاص يبقى, يبقى الفطار ان شاء الله خلص يعني الحمد لله موضوع الفطار ان شاء الله خلص في الجمعتين طيب انتوا هتعملوا ايه في الخمس ايام الجايين عندك ورقه عقد عمل وعندك الورقه اللي قبلها اللي هي ورقه ايه صفحه جديده مع الله ورقه عقد عمل فضل ومنه الله كاتبينها بحيث انها تبقى جوله يعني الواحد حرص وهو بيكتبها انها تبقى بطريقه جاهزه تاخدها كده تحفظها وتقولها زي ما هي في جوله او في او في بتاع او في كلمه مسجديه يبقى انت منعك ايه بقى يا اما تشتري كميات وبره بيتباع كميات من الورقه دي بره بالنسبه للاخوه والاخوات اخواتنا في نشر الهدايه بفضل الله بيبيعوا كميات من الورقه دي يبقى انت اذا هتاخد وهتنزل بقى حبيب قلبي تقول للدنيا كلها احنا في الجماعه الشرعيه كل يوم الفجر للمغرب يا جماعه قاعدين يا اخواننا في انشطه ايمانيه وعبادات اللي عايز يجي ينورنا بيئه ايمان في افضل ايام الدنيا عند الله تعالى يعني جرب معانا يوم وشوف ان شاء الله باذن الله كرم ربنا يبقى هنجاهد في الخمس ايام دول اخواننا على النت جولات النت بقى واخواننا في المسجد والورش ان احنا نعرف الدنيا كلها القضيه ديت وننشر القضيه دي في الدنيا كلها لعل ربنا يفتح على ايدينا باذن الله الورقه هيبقى فيها برنامج العبادات الذكر القران ختمه القران اللي ب 700 ختمه يعني اظن يعني ايه اللي هيقرا الورقه مش مطلوب انك تعمل كل العبادات دي نقي عبادتين مثلا وركز فيهم نقي بندين وركز عشان تقدر تثمر باذن الله سبحانه وتعالى طبعا كلنا هنصوم مين اللي هيصوم التسع ايام كله هيصوم باذن الله طبعا ان شاء الله باذن الله مين اللي هيجي معانا في الجمعيه مش شرط الوقت كله ولكن جزء من الوقت يوميا يرفع ايده برضه يبقى فضله منه الله سبحانه وتعالى دي النقطه الثانيه موافقة منافقة حاول بقى في الخمس ايام الباقيين انك تستعد ايمانيا وتطول في الذكر على قد ما تقدر وترتب نظام نومك حاول بقى ان شاء الله باذن الله ان انت تسمع دروس عن عشر ذي الحجه في الخمس ايام الباقيين دول اشحن قلبك اشحن قلبك في القضيه على قد ما تقدر باذن الله سبحانه وتعالى اه اه يعني ربنا يحفظهم اه اخواننا يعني من احباب التبليغ والدعوه لما سمعوا على الدرس النهارده فقرروا ان هم النهارده ياخدوه من بعد صلاه الجمعه قدر وصام طبعا للمغرب جولات عشان دعوه الى الدرس يعني دعوه الى السماع عن عشر ذي الحجه يعني في ناس شغاله يا جماعه جزاهم الله خيرا ربنا يتقبل منهم عايزين ده يبقى مجهودنا كلنا عايزين ده يبقى الجهد معانا كلنا طبعا اللي بيدخل على الواتس خط الواتس بتاعنا اللي كان اسمه دين ديليفري وبنغير اسمه دلوقتي يعني هو واتس افتح لي قلبك هنسميه ان شاء الله غالبا خط بين الناس اللي مشترك معانا على خط الواتس او على ال account الجديد اللي انا عملته على الفيسبوك او على الصفحه الرسميه بتاعتي على الفيسبوك اللي هي دكتور حازم شومان DR بالانجليزي DR حازم شومان بالانجليزي او على موقع طريق الى الله هيلاقي الاعلان بتاع الكتيب الجديد اللي اللي, اللي فضله منه الله نزلناه اللي هو كتيب ايام لا تعوض كتيب صغير وجميل وممكن في التوزيع الخيري باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعمل شغل مع الناس لو انت اديته لحد وقلت له بس عهد على الله انك انت تقراه يعني نبدا نشتغل اللي عايز ارقام التواصل مع اه هذا الكتاب يدخل على صفحه الفيسبوك ان شاء الله باذن الله وهو يعرف الرقم اللي يجيب بيه هذا الكتاب ربنا يسددكم يا اخواني ويبارك فيكم ويحفظكم اه اظن ما عادش في حاجه اه اظن ما عادش في حاجه كده هقول لك يا حبيب قلبي اظن هنوزع الورقه دي يعني خلاص يعني بعض اخواتنا ربنا يبارك فيهم عاملين جدول محاسبه للنفس في 10 ذي الحجه يعني هنوزع جزء منه خد يا زياد زياد خد يا حبيب قلبي بقى وزع على الناس بس بعد صلاه العشاء ماشي وزع على الناس بس بعد صلاه العشاء عاملين جدول محاسبه في 10 ذي الحجه حد عنده اي سؤال حد عايز اي حاجه اتفقنا يا جماعه هنجتهد في الدعوه الى الله لهذا الموسم والاجتهاد للاستعداد ليه ها مين سخنان كده انه يجتهد في العباده في الايام دي يرفع ايده كده او يرفع ايديه الاثنين كده ها يعني ان شاء الله يا اخوانا هنولع الدنيا هتبقى تسونامي باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى زلزال كده نخرج منه متغيرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير